حضرة قاضي الغرام حضرة قاضي الغرام حضرة قاضي الغرام المحترم سلام أنا بالنيابة عن عيني اللي ما بتنام وعن قلبي اللي حن ولا طلش غير خصام يا حضرة قاضي الغرام وبالأصالة عني أشكي لك اللي ظلمني بالأصالة عني أشكي لك اللي ظلمني أشكي لك اللي ظلمني وأحكي لك بالتمام حضرة قاضي الغرام كل الحكاية إن المذكورين أعلاه دخلوا لقلبي من باب الكلام يا كل الحكاية إن المذكورين أعلاه دخلوا لقلبي من باب الكلام يا وكان صغير السن في سنة أولى حياة ده كان صغير السن في سنة أولى حياة أم راح مصدقه والنار بتحرقه أم راح مصدقه يا عيني والنار بتحرقه ويقول لي دي أنسام حضرة قاضي الغرام حضرة قاضي الغرام حضرة قاضي الغرام المحترم سلام وعليا من برقتهم شافوه حبوه وقالوا قالوا عنه انه بهجتهم قالوا عنه انه بهجتهم وهو ولا على باله عينيا من برقتهم شافوه حبوه وقالوا قالوا عنه انه بهجتهم قالوا عنه انه بهجتهم وهو ولا على باله ما بيسألش بصحتهم ما يفكرش غير حاله ما بيسألش في صحتهم ما يفكرش غير حاله كل ده وعليا لحد اللحظة دي كل ده وعليا لحد اللحظة دي سهر وشوق يا حرام حضرة قاضي الغرام حضرة قاضي الغرام حضرة قاضي الغرام المحترم سلام ادي الحكاية واللي فيها وفيها الافادة شرحتها بالملي لصاحب الزيادة ادي الحكاية واللي فيها وفيها الافادة شرحتها بالملي لصاحب الزيادة وكل امل تحكم لي باللي في بالي وزيادة كل امل تحكم لي باللي في بالي وزيادة لكل خاطر عنده يصدق مرة في وعده لكل خاطر عنده يصدق مرة في وعده حتى ولو أحلام أنا بالنيابة عن عيني اللي ما بتنام وعن قلبي اللي حن ولا طلش غير خصام يا حضرة قاضي الغرام 17 شمعة اللي بغني لها وسامعة بنتي 17 شمعة اللي بغني لها وسامعة نسيتني طعم الراحة نسيتني طعم الراحة ولا يوم واحد في الجمعة بنتي 17 بنتي 17 بنت 17 شامع اللي بغني لها وسامع بنت 17 شامع اللي بغني لها وسامع نسيتني طعم الراحة نسيتني طعم الراحة ولا يوم واحد في الجمعة بنتي سبعتاشر بنتي سبعتاشر وفي يوم قالت لي حاسب السن ماهوش مناسب في يوم قالت لي حاسب السن ماهوش مناسب والله ما انت كاتب بس هتعمل لي سمعة بس هتعمل لي سمعة بنتي سبعتاشر بنتي سبعتاشر بنت 17 شامع اللي بغني لها وسامع بنت 17 شامع اللي بغني لها وسامع نسيتني طعم الراحة نسيتني طعم الراحة ولا يوم واحد في الجمعة بنت سبعتاشر بنت سبعتاشر قلت لها السن حاجة وشباب القلب حاجة قلت لها السن حاجة وشباب القلب حاجة روحي لحبك محتاجة نزلت من عينها دمعة نزلت من عينها دمعة بنت سبعتاشر بنت سبعتاشر 17 شامع اللي بغني لها وسامع بنت 17 شامع اللي بغني لها وسامع نسيتني طعم الراحة نسيتني طعم الراحة ولا يوم واحد في الجمعة بنت سبعتاشر بنت سبعتاشر قلت لا يا شغلة بالي الحب ماهوش تسالي قلت لا يا شغلة بالي الحب ماهوش تسالي بكرة هتكوني حلالي هتكوني في بيتي شمعة هتكوني في بيتي شمعة بنتي سبعتاشر بنتي سبعتاشر 17 شامع اللي بغني لها وسامع بنت 17 شامع اللي بغني لها وسامع نسيتني طعم الراحة نسيتني طعم الراحة ولا يوم واحد في الجمعة بنت سبعتاشر بنت سبعتاشر
Thank
ابسط يا عم ما تشيلش هم ابسط يا عم ما تشيلش هم ابسط يا عمي ما تشيلش هم هي ماشية معاك آخر حلاوة ابسط يا عمي ما تشيلش هم هي ماشية معاك آخر حلاوة ابسط يا عم ما تشيلش هم ابسط يا عم ما تشيلش هم ابسط يا عمي ما تشيلش هم هي ماشية معاك آخر حلاوة ابسط يا عمي ما تشيلش هم هي ماشية معاك آخر حلاوة بس انت ابقى افتكرنا ما تحبش حد غيرنا نصبح نلاقيك هاجرنا وتعلمت الشقاوة بس انت ابقى افتكرنا ما تحبش حد غيرنا نصبح نلاقيك هاجرنا وتعلمت الشقاوة ما هي ماشية معاك ماشية معاك آخر حلاوة يا خوف المية تجري في العالي ما تروينيش وديلك زهرة عمري تبعني ما تدينيش يا خوف المية تجري في العالي ما تروينيش وديلك زهرة عمري تبعني ما تدينيش ما هو ياما في عجايب وقصص بين الحبايب ياما ياما في عجايب وقصص بين الحبايب وانا برضو ليا عذري من صغري معاك بعيش بس انت بقى بتفتكرنا ما تحبش حد غيرنا نصبح نلاقيك هاجرنا وتعلمت الشقاوة بس انت بقى بتفتكرنا ما تحبش حد غيرنا نصبح نلاقيك هاجرنا وتعلمت الشقاوة ما هي ماشية معاك ماشية معاك آخر حلاوة ابسط يا عم ماشي جيهام ابسط يا عم ماشي جيهام ابسط يا عمي ماشي جيهام مالي ماشية معاك هذه حلاوة
اكبر عالناس ده حالنا اما احنا علينا لا والله سبايلي قالها من فات قديم والدهر اكبر عالناس ده حالها اما احنا علينا لا والله سبايلي قالها من فات قديم والدهر بكرة الأيام تبين لو قاسي أو حنين بكرة الأيام تبين لو قاسي أو حنين والعشرة اللي بقالها سنين مخبية بس انت بقى بتفتكرنا ما تحبش حد غيرنا نصبح نلاقيك هاجرنا وتعلمت الشقاوة بس انت بقى بتفتكرنا ما تحبش حد غيرنا نصبح نلاقيك هاجرنا وتعلمت الشقاوة ما هي ماشية معاك ماشية معاك آخر حلاوة
ابسط يا عم ماشي جيهام
ابسط ابسط يا عم ماشي جيهام يا عمي ما تشيلش هم هي ماشية معاك آخر حلاوة اكست يا عمي ما تشيلش همي ماشية معاك آخر حلاوة بس انت بقفت إن ما تحبش حد غيرنا نصبح نلاقيك غيرنا وتعلمت الشقاوة بس انت بقفت غيرنا ما تحبش حد غيرنا نصبح نلاقيك غيرنا وتعلمت الشقاوة ما هي ماشية معاك ماشية معاك آخر حلاوة يا حبيبتي انا بعترف لك وباكد اعترافي حبيبتي انا بعترف لك وباكد اعترافي كتير شغلوني بشغله حاولوا مش محاوله كتير شغلوني مش شغله حاولوا مش محاوله ما غير حالي الا جمالك الخرافي ما غير حالي الا جمالك الخرافي يا يا حبيبتي يا حبيبتي يا حبيبتي انا بعترف لك وباكد اعترافي يا حبيبتي انا بعترف لك وباكد اعترافي كتير شغلوني مشغله وحاولوا بيتنحروا كتير شغلوني مشغله وحاولوا بيتنحروا وما غير حالي الا جمالك الخرافي وما غير حالي الا جمالك الخرافي يا يا حبيبتي يا حبيبتي
يا روح الروح يا روحي حبك طيب جروحي حبك طيب جروحي وبقول يا فرحة استني وامشي أحسن وروحي وامشي احسن وروحي يا روح الروح يا روحي حبك طيب جروحي حبك طيب جروحي وبقول يا فرحة استني وامشي أحسن وروحي وامشي احسن وروحي ده الحب الأولاني ما بيتكررش تاني ده الحب الأولاني ما بيتكررش تاني ما غير حالي إلا جمالك الخرافي ما غير حالي إلا جمالك الخرافي يا يا حبيبتي يا حبيبتي حبيبتي انا بعترفلك وباكد اعترافي حبيبتي انا بعترفلك وباكد اعترافي جبت شكله ومشلة وحاولوا مين احاول جبت شكله ومشلة وحاولوا مين احاول وما غير حالي الا جمالك الخرافي وما غير حالي الا جمالك الخرافي يا يا حبيبتي يا حبيبتي
حبك بقى حد فاصل بين الماضي والحاصل بين الماضي والحاصل وريح اوصف واقولك وهو ده اللي حاصل ايوه ده اللي حاصل حبك بقى حد فاصل بين الماضي والحاصل بين الماضي والحاصل وايه اوصف واقولك وهو ده اللي حاصل ايوه ده اللي حاصل ده العمر احلو بيكي وبشوف بكره في عينيكي ده العمر احلو بيكي وبشوف بكره في عينيكي ما غير حالي الا جمالك الخرافي ما غير حالي الا جمالك الخرافي يا يا حبيبتي يا حبيبتي يا حبيبتي انا بعترفلك وباكد اعترافي يا حبيبتي انا بعترفلك وباكد اعترافي كتير شغلوني مشغلة حاولوا ميت محاولة كتير شغلوني مشغلة حاولوا ميت محاولة ما غير حالي إلا جمالك الخرافي ما غير حالي إلا جمالك الخرافي يا يا حبيبتي يا حبيبتي يا حبيبتي
عاشق سواد الليل انا عاشق سواد الليل عاشق سواد الليل عاشق سواد الليل وفي حبي حظي قليل عشق سواد الليل وفي حبي حظي قليل والشوق الشوق الشوق والشوق الشوق له ألف دليل والعين العين العين والشوق الشوق الشوق والشوق الشوق له ألف دليل والعين العين العين والعين دي لو عشقت العين دي لو عشقت قلبي لابد يميل يا سمرة وجرحونا عيونه يابا والمولى يزوله يابا جرحونا عيونه يابا والمولى يزوله يابا ويا ويل بدونه يابا ويا ويل بدونه يابا ويا ويل يا ويل يابا ويا ويل بدونه يابا ولا عندي الا وعشقت ولا عندي الا وعشقت ولا عندي لا وعشقت ولا عندي لا وعشقت قلبي لا بد يميل يميل يا سمره جرحونا عيونه يابا والمولى يسونه يابا جرحونا عيونه يابا والمولى يسونه يابا ويا ويله بدونه يابا ويا ويله بدونه يابا ويا ويله بدونه يابا ويا ويله بدونه يابا يا ويله يا ويله يا ويله طولت الغيب علي ولولا شدي عيبه طولت الغيب علي ولولا شميل هبه طولت الغيب علي ولولا شدي عيبه طولت الغيب علي ولولا شميل هبه ولا عندي الا وعشقت ولا عندي الا وعشقت ولا عندي لا وعشقت ولا عندي لا وعشقت قلبي لا بد يميل يميل يا سمره جرحونا عيونه يابا والمولى يصونه يابا جرحونا عيونه يابا والمولى يصونه يابا ويا ويله بدونه يابا ويا ويله بدونه يابا ويا ويله بدونه يابا ويا ويله بدونه يابا يا ويله يا ويله يا ويله من امتى انا بغري بحالي من امتى اللي بيجرالي من امتى انا بادر بحالي من امتى اللي بيجرالي ده انا ده انا ده انا ده انا ده انا ده انا ازاي ما خطرش في بالي ده انا ده انا ده انا ده انا ده انا ده انا ازاي ما خطرش في بالي ولا عندي الا وعشقت ولا عندي الا وعشقت ولا عندي لا وعشقت ولا عندي لا وعشقت قلبي لا بد يميل يا سمرة جرحوا العيونه يابا والمولى يصونه يابا جرحوا العيونه يابا والمولى يصونه يابا ويا ويله بدونه يابا ويا ويله بدونه يابا ويا ويله بدونه يابا ويا ويله بدونه يابا يا ويله يا ويله يا ويله
عندي لو عشقت وده عندي ده وعشقت وده عندي ده وعشقت قلبي ده وجدي مين مين يا حمرا جرحوا العيون يابا والمولى يسونه يابا جرحوا العيون يابا والمولى يسونه يابا ويا ويلو بدونه يابا ويا ويلو بدونه يابا ويا ويلو بدونه يابا ويا ويلو بدونه يابا يا ويلو يا ويلو يا ويلو جرحونا عيونه يابا والمولى يسونه يابا جرحونا عيونه يابا والمولى يسونه يابا ويا ويلي بدونه يابا ويا ويلي بدونه يابا ويا ويلي يا ويلي يابا ويا ويلي بدونه يابا يا ويلي يا ويلي يا ويلي
والله زمان لف شوقة كتيرة والله زمان والله زمان ياللي محدش بقى بيشوفك ولا بتبان ولا بيبان والله زمان لف شوقة كتيرة والله زمان والله زمان ياللي محدش بقى بيشوفك ولا بتبان ولا بيبان ولعل المانع خير لعل المانع خير لعل المانع خير لعل المانع خير يلي يلي مشيت من غير ما تقول لنا على فين ولا حتى تسيب عنوان ما تقول لنا على فين ولا حتى تسيب عنوان ولعل المانع خير لعل لعل المانع خير لعل المانع خير ان شاء الله لعل المانع خير والله زمان لف شوقة كتيرة والله زمان والله زمان ياللي محدش بقى بيشوفك ولا بتبان ولا بتبان الناس واجب يطلوا على الناس من حين لحين ده يحن لده يقول له وحشنا ومشتاقين الناس واجب يطلوا على الناس من حين لحين ده يحن لده يقول له وحشنا ومشتاقين واحنا فين ده كله مش لك ناس مشغولين احنا فين ده كله مش لك ناس مشغولين ده الناس واجب يطلوا على الناس من حين لحين ده يحن لده يقول له وحشنا ومشتاقين الناس واجب يطلوا على الناس من حين لحين ده يحن لده يقول له وحشنا ومشتاقين واحنا فين ده كله مش لك ناس مشغولين احنا فين ده كله مش لك ناس مشغولين ولعل المانع خير لعل المانع خير لعل المانع خير لعل المانع خير يلي يلي مشيت من غير ما تقول لنا على فين ولا حتى تسيب عنوان ما تقول لنا على فين ولا حتى تسيب عنوان ولعل المانع خير لعل لعل المانع خير لعل المانع خير ان شاء الله لعل المانع خير والله زمان لك شوقة كبيرة والله زمان والله زمان ياللي محدش بقى بيشوفك ولا بتبان ولا بتبان اخبار الحب ايه تلاقيه راحت عليه اخبار الحب ايه تلاقيه راحت عليه اخبار الحب ايه تلاقيه راحت عليه اخبار الحب ايه ايه تلاقيه راحت عليه ما هو مش معقول تسيبنا لا تجينا ولا تكاتبنا والاسم الناجحة بابنا طولت الغيبة ليه ما هو مش معقول تسيبنا لا تجينا ولا تكاتبنا والاسم الناجحة بابنا طولت الغيبة ليه ولعل المانع خير لعل المانع خير لعل المانع خير لعل المانع خير يلي يلي مشيت من غير ما تقول لنا على فين ولا حتى تسيب عنوان ما تقول لنا على فين ولا حتى تسيب عنوان ولعل المانع خير لعل لعل المانع خير لعل المانع خير ان شاء الله لعل المانع خير لعل المانع خير لعل المانع خير لعل المانع خير لعل المانع خير لعل المانع خير لعل المانع خير لعل المانع خير لعل المانع خير لعل المانع خير لعل المانع خير ليلة الحنة يا ريدي والسلام من ايدك ليدي ليلة الحنة يا ريدي والسلام من ايدك ليدي ليلة الحنة محلاها والبنات الكل حداها ليلة الحنة محلاها والبنات الكل حداها سمعتني صوت لغاها مسكتني قلبي فيه
ليدي
ليلة الحنة بتتمشى بيضة والقميص جريشة ليلة الحنة بتتمشى بيضة والقميص جريشة بحسبها مملوك الباشا طالع عالسكة الجديدة ليلة الحنة في المجمع هي تتكلم وانا اسمع ليلة الحنة في المجمع هي تتكلم وانا اسمع وحديثها احلى من السكر احلى من التمر الرشيد سافة سافة سافة وقولوا يا ولاد ايه شاوروا وقولوا برافو عليك سافة وقولوا يا ولاد ايه شاوروا وقولوا برافو عليك وادي اسمك اهو بين الناجحين جايب مجموعة زي الشاطرين وادي اسمك اهو بين الناجحين جايب مجموعة زي الشاطرين ويلي يا ويلي يا ويلي يا ويلي واحدة علشان تبقى ولا الزغروطة اللي تقولها قلوب مبسوطة وادي اسمك اهو بين الناجحين جايب مجموع زي الشاطرين ويلي يا ويلي يا ويلي يا ويلي حلوة شهادتك زي الفل سقفة سقفة سقفة سقفة وقولوا سبع بركات سهتة ويلا هاتوا الشربات واسقوا حبايبه في كل مكان وادعوا نهني الباقي كمان وادي اسمك اهو بين الناجحين جايب مجموع زي الشاطرين ويلي يا ويلي يا ويلي يا ويلي حلوة شهادتك زي الفل سقفة سقفة سقفة سقفة كمان علشان الشاطر اللي طول السنة بيذاكر أول بأول ولا بيكسل علشان يفضل دايما فاكر ولي اسمك أهو بين الناجحين جايب مجموع زي الشاطرين ويلي يا ويلي يا ويلي يا ويلي حلوة شهادتك زي الفل سقفة سقفة سقفة سقفة وقولوا يا ولاد ايه شاوروا وقولوا برافو عليك برافو عليك والله برافو عليك حقيقي برافو عليك تاني مرة ما تعملهاش يا حبيبي تاني مرة ده أنا عنك ما استغناش يا حياتي ولا مرة تاني مرة ما تعملهاش يا حبيبي تاني مرة ده أنا عنك ما استغناش يا حياتي ولا مرة ده القلب اختارك أنت القلب اختارك أنت أيوة أنت يا إما بلاش تاني مرة تاني مرة ما تعملهاش ما تعملهاش وتغيب أنا بعدك عشت يا روحي عشت يا روحي غريب تعملهاش ما تعملهاش وتغيب ده انا بعدك عشت يا روحي عشت يا روحي غريب يا ما خدني الشوق طار بيا لفوق ياما ياما ياما ياما خدني الشوق طار بيا لفوق بتمنى اوصل لك وابقى قريب تاني مرة تاني مرة ما تعملهاش يا حبيبي تاني مرة أنا عنك ما استغناش يا حياتي ولا مرة تاني مرة ما تعملهاش يا حبيبي تاني مرة أنا عنك ما استغناش يا حياتي ولا مرة ده القلب اختارك أنت القلب اختارك أنت أيوة أنت يا إما ملاك تاني مرة
ما تقولش بعت جواب بعت جواب واتنين انا عايزك انت يا روحي ايوه انت يا نور العين ما تقولش بعت جواب بعت جواب واتنين انا عايزك انت يا روحي ايوه انت يا نور العين ده وجودك جنبي بينور قلبي وجودك ده وجودك جنبي بينور قلبي بحس كأني بعيش عمرين تاني مرة تاني مرة ما تعملهاش يا حبيبي تاني مرة أنا عنك ما استغناش في حياتي ولا مرة تاني مرة ما تعملهاش يا حبيبي تاني مرة أنا عنك ما استغناش في حياتي ولا مرة ده القلب اختارك انت القلب اختارك انت ايوه انت يا اما بلاش تاني مرة تاني مرة ما تعملهاش تاني مرة ما تعملهاش تاني مرة ما تعملهاش تاني مرة ما تعملهاش اجيلك من هنا تجيلي من هنا اجيلك اجيلك من هنا تجيلي من هنا يا تسأل عننا وتيجي تودنا يا يا يا تسأل عننا وتيجي تودنا يا تنسى حبنا ويعوض ربنا غايب وناسي وتسايب في القلب حيرة وآه غايب وناسي وتسايب في القلب حيرة وآه سألوني قلت ده غايب سألوني قلت ده غايب وحجته وياه غايب وناسي وسايب في القلب حيرة وآه آه آه غايب وناسي وسايب في القلب حيرة وآه سألوني قلت ده غايب سألوني قلت ده غايب وحجته وياه يا تسأل عننا وتيجي تودنا يا يا يا تسأل عننا وتيجي تودنا يا تنسى حبنا ويعوض عوض ربنا حكايتك ايه معايا خليتني بقيت حكاية حكايتك ايه معايا خليتني بقيت حكاية وقصة بتنحكي وبداية بدون نهاية دي حكايتك ايه معايا خليتني بقيت حكاية حكايتك ايه معايا خليتني بقيت حكاية وقصة بتنحكي وبداية بدون نهاية يا تسأل عننا وتيجي تودنا يا يا يا تسأل عننا وتيجي تودنا تنسى حبنا ويعوض ربنا إن كان لي عندك خاطر اعمل خاطر لهوانا ده إن كان لي عندك خاطر اعمل خاطر لهوانا وعيدين تفضل فاكر حبنا وبلاش تنسانا ده إن كان لي عندك خاطر اعمل خاطر لهوانا ده إن كان لي عندك خاطر اعمل خاطر لهوانا وعيد تفضل فاكر حبنا وبلاش تنسانا يا تسأل عننا وتيجي تودنا يا يا يا تسأل عننا وتيجي تودنا تنسى حبنا ويعوض ربنا يا تسأل عننا وتيجي تودنا يا يا يا تسأل عننا وتيجي تودنا يا تنسى حبنا ويعوض ربنا لو يا حبيبي لو لو الايام تحلو لو يا حبيبي لو لو الايام تحلو وانه الكل ما نتمنى ويروح ويصفى الجو منو الكل ما نتمنى ويروح ويصفى الجو لو يا حبيبي الايام تحلو لو يا حبيبي لو لو الايام تحلو لو يا حبيبي لو لو الايام تحلو وكل كل ما نتمنى ويروح ويصفى الجو وكل كل ما نتمنى ويروح ويصفى الجو
ويايا صريح لو كنت شاريني صحيح خليك ويايا صريح وتعالى نعيش ايامنا تعالى نعيش ايامنا كلها حب وتفاريح والنور كل ما نتمنى ويروق ويصفى الجو نقول كل ما نتمنى ويروق ويصفى الجو لو يا حبيبي الأيام تحلو لو يا حبيبي لو لو الايام تحلو لو يا حبيبي لو لو الايام تحلو ونقول كل ما نتمنى ويروح ويصفى الجو ونقول كل ما نتمنى ويروح ويصفى الجو لو يا حبيبي الايام تحلو إيه يجرى لو نتفاهم أصلها مش عشرة يوم إيه يجرى لو نتفاهم أصلها مش عشرة يوم لو في إخلاص وتفاهم على طول الحب يدوم إيه يجرى لو نتفاهم أصلها مش عشرة يوم إيه يجرى لو نتفاهم أصلها مش عشرة يوم لو في إخلاص وتفاهم على طول الحب يدوم ونقول كل ما نتمنى ويروق ويصفى الجو نقول كل ما نتمنى ويروق ويصفى الجو لو يا حبيبي الأيام تحلو لو يا حبيبي لو لو الايام تحلو لو يا حبيبي لو لو الايام تحلو ونقول كل ما نتمنى ويروح ويصفى الجو ونقول كل ما نتمنى ويروح ويصفى الجو لو يا حبيبي الايام تحلو يا حبيبي بحبك حبيبي بحبك وحدك يا حبيبي بحبك لا في قبلك ولا بعدك يا حبيبي بحبك حبيبي بحبك وحدك يا حبيبي حبيبي لا في قبلك ولا بعدك وعهدك اوفي بوعدي ويا ريتك توفي بوعدك ونقول كل ما نتمنى ويروق ويصفى الجو نقول كل ما نتمنى ويروق ويصفى الجو لو يا حبيبي الأيام تحلو لو يا حبيبي لو لو الايام تحلو لو يا حبيبي لو لو الايام تحلو
ونقول كل ما نتمنى ويروق ويصفى الجو نقول كل ما نتمنى ويروق ويصفى الجو لو يا حبيبي الأيام تحلو لو يا حبيبي لو لو الايام تحلو لو يا حبيبي لو لو الايام تحلو وانه الكل ما بيتمنى ويروق ويصفى الجو بنقول كل ما نتمنى ويروق ويصفى الجو لو يا حبيبي الايام تحلو لو يا حبيبي لو لو الايام تحلو لو يا حبيبي لو لو الايام تحلو ونقول كل ما نتمنى ويروح ويصفى الجو ونقول كل ما نتمنى ويروح ويصفى الجو لو يا حبيبي الايام تحلو لو كنت شاريني صحيح خليك ويايا صريح لو كنت شاريني صحيح خليك ويايا صريح وتعالى نعيش ايامنا تعالى نعيش ايامنا كلها حب وتفاريح وانه الكل ما نتمنى ويروق ويصفى الجو نقول كل ما نتمنى ويروق ويصفى الجو لو يا حبيبي الايام تحلو لو يا حبيبي لو لو الايام تحلو لو يا حبيبي لو لو الايام تحلو ونقول كل ما نتمنى ويروح ويصفى الجو ونقول كل ما نتمنى ويروح ويصفى الجو لو يا حبيبي الايام تحلو
ايه يجرى لو نتفاهم اصلها مش عشرة يوم ايه يجرى لو نتفاهم اصلها مش عشرة يوم لو في اخلاص وتفاهم على طول الحب يدوم ايه يجرى لو نتفاهم اصلها مش عشرة يوم ايه يجرى لو نتفاهم اصلها مش عشرة يوم لو في اخلاص وتفاهم على طول الحب يدوم وانه الكل ما نتمنى ويروق ويصفى الجو نقول كل ما نتمنى ويروق ويصفى الجو لو يا حبيبي الايام تحلو لو يا حبيبي لو لو الايام تحلو لو يا حبيبي لو لو الايام تحلو ونقول كل ما نتمنى ويروح ويصفى الجو ونقول كل ما نتمنى ويروح ويصفى الجو لو يا حبيبي الايام تحلو يا حبيبي بحبك حبيبي بحبك وحدك يا حبيبي بحبك لا في قبلك ولا بعدك يا حبيبي بحبك حبيبي بحبك وحدك يا حبيبي حبيبي لا في قبلك ولا بعدك وعهدك اوفي بوعدي ويا ريتك توفي بوعدك وانه الكل ما نتمنى ويروق ويصفى الجو نقول كل ما نتمنى ويروق ويصفى الجو لو يا حبيبي الايام تحلو لو يا حبيبي لو لو الايام تحلو لو يا حبيبي لو لو الايام تحلو
وانه الكل ما نتمنى ويروق ويصفى الجو نقول كل ما نتمنى ويروق ويصفى الجو لو يا حبيبي الايام تحلو تسأل عننا وتيجي تودنا يا يا يا تسأل عننا وتيجي تودنا يا تنسى حبنا ويعوض ربنا غايب وناسي وسايب في القلب حيرة وآه غايب وناسي وسايب في القلب حيرة وآه سألوني قلت ده غايب سألوني قلت ده غايب وحجته وياه غايب وناسي وسايب في القلب حيرة وآه آه آه غايب وناسي وسايب في القلب حيرة وآه سألوني قلت ده غايب سألوني قلت ده غايب وحجته وياه يا تسأل عننا وتيجي تودنا يا يا يا تسأل عننا وتيجي تودنا يا تنسى حبنا ويعوض ربنا حكايتك ايه معايا خليتني بقيت حكاية حكايتك ايه معايا خليتني بقيت حكاية وقصة بتنحكي وبداية بدون نهاية دي حكايتك ايه معايا خليتني بقيت حكاية حكايتك ايه معايا خليتني بقيت حكاية وقصة بتنحكي وبداية بدون نهاية يا تسأل عننا وتيجي تودنا يا يا يا تسأل عننا وتيجي تودنا يا تنسى حبنا ويعوض ربنا إن كان لي عندك خاطر اعمل خاطر لهوانا ده إن كان لي عندك خاطر اعمل خاطر لهوانا وعيدين تفضل فاكر حبنا وبلاش تنسانا ده إن كان لي عندك خاطر اعمل خاطر لهوانا ده إن كان لي عندك خاطر اعمل خاطر لهوانا وعيد تفضل فاكر حبنا وبلاش تنسانا يا تسأل عننا وتيجي تودنا يا يا يا تسأل عننا وتيجي تودنا يا تنسى حبنا ويعوض ربنا يا تسأل عننا وتيجي تودنا يا يا يا تسأل عننا وتيجي تودنا يا تنسى حبنا ويعوض ربنا اتعلمت الحنية على إيدك.
من نظرة عينك ليا على إيدك.
اتعلمت على الحنية إيدك.
من نظرة عينك ليا على إيدك.
وعرفت طريق القلب على إيدك.
بالصدق وحسن النية على إيدك.
وعرفت طريق القلب على إيدك.
بالصدق وحسن النية على إيدك.
وعلى ايدك اتعلمنا على ايدك اتعلمنا على ايدك والله فهمنا على ايدك اتعلمنا على ايدك والله فهمنا حبيتك وابتديت يبقى لي ناس وبيت حبيتك وابتديت يبقى لي ناس وبيت وفي قربك التقيت الدنيا حاجة تانية حبيتك وابتديت يبقى لي ناس وبيت حبيتك وابتديت يبقى لي ناس وبيت وفي قربك التقيت الدنيا حاجة تانية اتعلمت الحنية على إيدك.
من نظرة عينك ليا على إيدك.
اتعلمت على الحنية إيدك.
من نظرة عينك على ليا إيدك.
وعرفت طريق القلب على إيدك.
بالصدق وحسن النية على إيدك.
وعرفت طريق القلب على إيدك.
بالصدق وحسن النية على إيدك.
وعلى إيدك اتعلمنا
على ايدك اتعلمنا على ايدك والله فهمنا على ايدك اتعلمنا على ايدك والله فهمنا الله على عشرة معاك يا ابو قلب في طبعه ملاك الله على عشرة معاك يا ابو قلب في طبعه ملاك غيرت كتير بهواك احوال وملامح فيا الله على عشرة معاك يا ابو قلب في طبعه ملاك الله على عشرة معاك يا ابو قلب في طبعه ملاك غيرت كتير بهواك احوال وملامح فيا اتعلمت الحنية على إيدك.
من نظرة عينك على ليا إيدك.
اتعلمت على الحنية إيدك.
من نظرة عينك ليا على إيدك.
وعرفت طريق القلب على إيدك.
بالصدق وحسن النية على إيدك.
وعرفت طريق القلب على إيدك.
بالصدق وحسن النية على إيدك.
وعلى ايدك اتعلمنا على ايدك اتعلمنا على ايدك والله فهمنا على ايدك اتعلمنا على ايدك والله فهمنا وعلى ايدك اتعلمنا على ايدك اتعلمنا وعلى ايدك اتعلمنا وعلى ايدك اتعلمنا وعلى ايدك على ايدك اتعلمنا وعلى ايدك اتعلمنا وعلى ايدك اتعلمنا تاني مرة ما تعملهاش يا حبيبي تاني مرة ده انا عنك ما استغناش يا حياتي ولا مرة تاني مرة ما تعملهاش يا حبيبي تاني مرة ده انا عنك ما استغناش في حياتي ولا مرة ده القلب اختارك انت القلب اختارك انت ايوه انت يا اما بلاش تاني مرة تاني مرة ما تعملهاش ما تعملهاش وتغيب ده انا بعدك عشت يا روحي عشت يا روحي غريب تاني مرة ما تعملهاش ما تعملهاش وتغيب ده انا بعدك عشت يا روحي عشت يا روحي غريب يا ما خدني الشوق طار بيا لفوق ياما ياما ياما ياما خدني الشوق طار بيا لفوق بتمنى اوصل لك وابقى قريب تاني مرة ما تقولش بعت جواب بعت جواب واتنين انا عايزك انت يا روحي ايوه انت يا نور العين ما تقولش بعت جواب بعت جواب واتنين انا عايزك انت يا روحي ايوه انت يا نور العين ده وجودك جنبي بينور قلبي وجودك ده وجودك جنبي بينور قلبي بحس كأني بعيش عمرين تاني مرة ده القلب اختارك انت القلب اختارك انت ايوه انت يا اما بلاش تاني مرة تاني مرة ما تعملهاش تاني مرة ما تعملهاش تاني مرة ما تعملهاش تاني مرة ما تعملهاش